كل سنة وانتم طيبين الأسبوع الجاي هيبقى صيام نينوى و عاوز أكلمكم شوية من سفر يونان عشان لما تقروه الأسبوع ده طبعا لازم بتقروه مش كده ولا أنا يتهيألي مش معقول يجي يونان ويمشي من غير ما نقرأ أربع إصحاحات عاوز أكلمكم عن ربنا الطيب في سفر يونان ربنا الطيب ساعات كتيرة بنركز على يونان إنما نفسنا النهاردة نركز على ربنا نفسه سفر يونان من أكتر الأسفار اللي توضح الصفة دي في ربنا إنه طيب في آية بتقول طيب هو الرب للذين يسألونه ربنا طيب جدا واحنا ساعات ما بنشوفش الصفة دي فيه بنخاف منه بنخاف من عقابه بنركز على محبته طبعا المحبة جزء من الطيبة والطيبة جزء من المحبة إنما أصل كلمة طيب دي يمكن ملهاش بديل طيب أول حاجة تقول إن ربنا طيب إنه بيسيب الناس البشر أو أولاده بحرية ما يقدرش الواحد فينا يديها لولاده يعني كون إنسان مهما كان يعصي الله ما هو ربنا ممكن يمشيه غصب عنه كون أهل نينوى يتحدوا ربنا ويصروا على الخطية سنة واثنين وعشرة ومية وربنا يفضل ساكت طب ما هو ده من طيبة ربنا يعني لو انت عندك موظف متعب هتسكت عليه اسبوع واتنين شهر واتنين انما مش هتستنى عليه سنة ولا سنتين ما بيعملش شغله ممكن تنزره مرة اتنين وبعد كده خلاص ترفده ربنا ما بيعملش كده ربنا طيب فبيسكت بالسنين ممكن يسكت سنين طويلة ويكون مش راضي على اللي بيحصل وساكت أكتر حاجة بيعملها وساكت وبس مش ساكت بس يبعت مراسيل يحاول يغير طباعها ومنتهى الذوق والرقة والطيبة ويطول باله صفة واضحة قوي في ربنا ولما يجي واحد نبي زي يونان النبي يتحدى الله أو يهرب منه أو يعصي أمره مين يقبل حاجة زي كده يعني طب ده نبي يعني يعرف ربنا هنقول الناس التانية ما تعرفش ربنا وبتعبد أوثان وعن جهل بتكسر وصية ربنا طب ده راجل يعرف ربنا وقريب قوي وأحسن واحد في دنيته في زمنه مثلا لأنه نبي وبعدين يتحدى ربنا بالطريقة دي ويعند بالطريقة دي وربنا يسكت ربنا يسيبه براحته يدفع ثمن التذكرة ويركب المركب ويروح ترشيش اللي انت عاوز اعمله مش بقى يغرقوا مثلا ما هو لو ربنا مش طيب كان ساب المركب تغرق باللي فيها لانه يعني في لغتنا احنا يستاهل بقى لانه ماشي غلط وغلط بعند وغلط صريح انما مفيش يستاهل عند ربنا يستاهل دي لغتنا احنا اللي احنا قلبنا ضيق فلما واحد يغلط زياده نقول طب يستاهل لا ما عند مفيش ربنا عنده يستاهل دي ابدا كل اللي بيغلطه عاوز يصلحه ما يقولش يستاهل فربنا طيب جدا في انه يحتمل اخطائنا الكبيره الضخمه بما فيها من عند او عصيان او كبرياء او تحدي ويفضل كده هادي ولا كأن حصل حاجة ونتعجب أنه مع الاحتمال ده كله لما يجي يناقش يونان سوري يونان يبقى رده بايخ ورده تقيل وكلامه ناشف وربنا هو اللي بيحايله طب ده المفروض ربنا هو اللي زعلان المفروض ربنا هو اللي مغلوط في حقه المفروض ربنا هو الكبير المفروض يونان هو اللي ما بيسمعش الكلام من الأول كمان يا يونان هترد على ربنا بالطريقة دي كمان مش عاجبك كل اللي بيعمله ربنا مفيش كمان دي برضو دي لغتنا احنا لما الواحد بقى يستحمل مرة واثنين وثلاثة بقى وكمان بترد عليا يعني يبقى الواحد بقى ايه انت مش مقدر ان انا استحملتك مرة واثنين وكمان دي معناها ان الواحد بيعد ربنا ما بيعدش كأنه كل إصحاح من الأربعة منفصل عن التاني لأنه لو بيعد كان هي... لازم هيوصل لكلمة وكمان مفيش وكمان ربنا طيب جدا يونان يدخل ينام الغريب تعبير اللي قاله يونان واحد ده فنام نوما ثقيلا ثقيلا يا طيبتك يا رب تدي الواحد نوم تقيل وهو عامل عاملة سودة زي كده ما هيعطي أحبائه نوما فما هو الواحد ممكن يقلق على الأقل ضميره تعبه وبعدين المركب زي الشخشيخة يعني البحر عالي والموج شديد والريح شديدة مين ينام في جو زي كده يعني إنما ينام نام نوما ثقيلا تحسه كده ربنا مديله نوم عميق حاجة غريبة جدا يا رب منين ده واحد عامل عملة وحشة ومتصرف تصرف غلط وبايع الخدمة خالص وتقوم توفقه التوفيق ده في النوم يعني تديله راحة بال إلى هذه الدرجة لغاية الناس ما تصحيه بالعافية ده طيبة من ربنا ساعات نحسها يبقى الواحد فينا ممكن يكون ملخبط ومهمل في حياته الروحية ومؤثر في كل حاجة ويبقى متوقع بضميره البشري انه شكلها تشد شدة تمام ويفاجأ بدل الشدة كل حاجة ماشية جميلة قوي احسن من قبل كده كمان تفسرها ازاي دي في الوقت اللي تبقى مش مستني عصاية تلاقي الحكاية طبطبة وروقان ونوم عميق وكل حاجة طيبة من ربنا طبعا ربنا طيب قوي بعد كده يحصل انه البحارة يصحوه وربنا يبعت على لسانهم كلمة قوم صلي لإلهك مفيش أوضح من كده يعني لا عاوز يسمع بحر ولا عاوز يسمع ريح مفيش رسالة أوضح من كده يعني مش آية في الإنجيل تركب عليا ولا ما تركبش ده واحد بيقول له عيني عينك بشكل صريح يا أخي قوم صلي لإلهك يعني ربنا بيقول له أنا مستني بس يا يونان تقول لي sorry sorry يا رب البحر يهدى رجع المركب تيجي معايا نينوى ونخلص بالذوق أنا مش مستني غير تصلي أنا مستعد أفوت كل اللي حصل ولا كأنك هربت ولا كأنك رايح ترشيش أنا مش هبص على الحاجات دي بس أنا طالب قوم صلي قوم قول لي سوري بس مش طالب غير دي مش هصلي مش هتصلي طب ده انت شغلتك صلاة انت رجل صلاة انت نبي ده انا بكلمك لانك بتصلي قال الرب اليونان يعني في اخذ وعطا انا بقى مخصمك ومش هصلي خصمني على ايه هو انا اللي غلطت طب انت اللي قافش وانت اللي غلطان انا ما بكلمكش ما بكلمكش لاني مش عاجبني تصرفك يا رب مش عاجبني اللي انت بتفكر فيه نينوى ايه دول ايه نينوى دول انا شغلي مع اليهود مفيش اوضح من كده قوم يا ابني صلي مش مصلي ربنا ما ياخدش على خاطره بقى لا ما ياخدش على خاطر ربنا طيب يفوتها عادي ولا كانه قال كلمه بايخه وبعدين يقول كان البحر يزداد هيجانا هو البحر اللي اتغاظ يعني بحس ان البحر اتغاظ لربنا انما ربنا ساكت عادي وبعدين الناس قالوا نعمل قرعه عملوا قرعه وقعت القرعه على يونان واضحه قوي يعني خلاص خلاص ما فيش داعي للفضايح يا يونان قول لهم طب بعد اذنكم نص ساعه بس انا هخلص انا انا عارف سكتي مع ربنا وعارف البحر يهدى ازاي بيني وبين ربنا شغل ادخل بس قال ليتك ولا البتاع دي الأوضة في المركب دي وأقول له سوري والبحر يهدى وأقول لهم خلاص أنا مش هصلي طب إيه اللي أنت عامله يا يونان؟ أنا عامل عامله أنا هربان من ربنا وبعدين بيقولها لهم بطريقة مستفزة أنا هربان من ربنا خالق السماء والأرض والبحر يعني إيه طيب؟ إيه ده بقى شغل مجانين؟ يعني ايه هربان من ربنا صاحب السماء والارض والبحر هتهرب فين طيب ما انت هتهرب يا في ارض يا في سماء يا في بحر قال لهم انا هربان منه بقى ايه الهند ده وربنا ساكت وربنا طيب لدرجة الناس اتغاظوا اتغاظوا ربنا سلف قالوا له لماذا فعلت هذا حد يعمل كده يعني عارفين لما واحد يفضل هادي جدا والتاني وحش قوي فالناس يصعب عليها الهادي الطيب اللي عمال يتظلم ده فيجوا في صف يقولوا له يا اخي الراجل ما اتكلمش فهم نفسهم اتغاظوا لربنا سلف لماذا فعلت هذا فاضل يصلي موضوع سهل ما بيصليش انا مش هصلي ركب دماغه بقى قالوا له طب نعمل فيك ايه قال ارموني في البحر ارموني في البحر يعني هتموت البحر ده ما مش المركب نفسها هتغرق انت لو اترميت خمس دقايق هتموت قال لهم ارموني في البحر بس مش هصلي مفيش عند اكتر من كده المفروض بقى ان ربنا يقول طب خلاص اغرق مش انت اخترت لنفسك تموت تموت انا هعمل ايه اكتر من اللي انا عملته معاك كلام بعت لك طلب وطلبت آه، يعني امور كتيره شاورت لك على الحل والحل قريب قوي وانت راكب دماغك خلاص بقى sorry يعني بلغتنا برضو نقول ايه اتفلق مش كده مفيش مفيش اللغه دي عند ربنا خالص دي تعبيراتنا احنا مفيش اتفلق فقال ارموني في البحر الناس طيبين شويه زي ربنا استخسروا يرموه في البحر فضلوا يجدفوا عشان المركب يمكن توصل شرق ولا غرب اهي بس ما تغرقش المركب ما بتتحركش والبحر بيزيد اما الناس ركعت وصلت يعني فاضل يعمل ايه يركع جنبهم خلاص يعني وبيصلوا لربنا المرة دي قبلها بشوية كل واحد خد جنبه وطلع التمثال من جيبه وقعد يصلي عشان كده قالوا له قوم صلي لإلهك دلوقتي خلاص كلهم صدقوا ان إله السماء والأرض والبحر غضبان على الراجل ده بيحايلوا فيه يفوت لربنا يصالح ربنا مش مصالح وهو اللي غلطان فمش عارفين يحلوه يعملوا ايه طيب فسابوهم بقى من يونان وبقوا يكلموا ربنا طب بص يا رب احنا ذنبنا ايه في الموضوع ده البني ادم ده اللي انت عامله نبي عندك ده متعب هنعمل احنا ايه ما تحسبش علينا دمه وما نهلكش بسببه فلو رميناه ما تزعلش مننا لانه بصراحه يستاهل عايزين يقولوا كده يعني فهم صلوا فاضل يركع ويصلي ويقول وانا كمان يا رب سامحني وخلاص ابدا يقوم يقوموا يرموه في البحر مش ربنا بقى يسيبه يعوم في التلج مثلا ساعة ولما ينشف لا أول ما يترمي في البحر يلاقي كده غواصة على أعلى مستوى مكيفة تستقبله عشان ما يفطسش وما يغرقش وما يبردش وما يتبلش و... هي مرعبة شوية بس هي زي الغواصة بالظبط فلقى حوت أعد الله حوتا عشان يستلم يونان عشان ما يغرقش وما يعومش كتير حتى ولا كان ممكن ينقذه بكذا طريقة يعني كان ممكن يسيبه يعوم شوية مثلا يعني ربنا يقدر ينقذه إنما هو اختار له طريقة كده من نوع خاص أعد حوتا عظيما ليبتلع يونان لما دخل الحوت ابتدى يصلي لو احنا مطرح ربنا نقول له ايه يعني مش كنت بالذوق تصلي من الاول لازم يعني لما تشوف الموت بعينيك تصلي ابدا ربنا ما عندوش برضو اللغه دي اللغه دي بتاعتنا احنا لما نلاقي فرصه بقى ايه ن- نثبت ان احنا كان موقفنا صح مش كنت صليت من اولها مش كنت سمعت الكلام من اولها لازم يعني بالعافيه ربنا مش بتاع كلام زي كده ربنا أول ما صلى خلاص وكأن ما فيش حاجة حصلت خالص كأنه ما حصلش حاجة خالص لا قال له ليه يا يونان ليه ما رحتش أول مرة حبيبي ما تسمعش كلامي البحارة سبقوك البحارة سبق سجدوا وذبحوا وصلوا ليه يا حبيبي مش عاوز تكلمني أنا مفيش ليه خالص مفيش حتى عتاب ربنا طيب بدل صلى قال أعود أنظر هيكلك خلاص تعود تنظر هيكلي طب ما يستاهلش يا رب ينظر هيكلك ازاي ما يستاهلش بصراحة لا ازاي ما يستاهلش ازاي بدل خلاص تعب خلاص خلاص كده مين فينا بيسامح الناس كده طب ده عند فظيع وموقف مستفز والناس كلها مستغلطاه ما بي- ربنا ما بيتعاملش زي كده ربنا طيب لما يسامح ينسى فعلا عشان كده صح ثلاثة أتعجب أنه صار قول الرب إلى يونان ثانية قم اذهب إلى نينوى الله مفيش أي حاجة عن صح واحد واثنين طب قول لنا أي حاجة يا رب يعني كان مثلا تقول إيه شوف يا يونان لما أنت صليت أنا برضو رجعت طلعتك من الحوت أنا كنت هتغرق أو كنت أحبسك في الحوت لغاية لما تتاكل كالسمك مفيش كلام زي كده ولا كأن حاجة حصلت إصحاح واحد واتنين اتقفلوا خالص وكأن واحد تاني وجاي صوت جديد لما ربنا يسامح ينسى تماما يغفر تماما كأنه اللي حصل ما حصلش مش بيبص على يونان مش انت اللي هربت مش انت اللي تحدتني مش انت اللي عندت مش انت اللي خليت البحارة يشمتوا ابدا مفيش كلام زي كده خلاص بدل صلى خلاص كام واحد فينا لما يصلي يطلع وهو متأكد ان ربنا الطيب ده اللي حصل كأنه ما حصل هو ربنا كده لانه طيب مفيش حاجة حصلت كنت ربنا بيقول يلا روح يا حبيبي لنينوى وبنفس الطريقة كأنه ما يعرفش نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداة التي أنا مكلمك به نفس المنشط الأولاني في يونان واحد واحد نفس الكلام كأنه بيعيد من الأول خالص وكأنه ما يعرفش حاجة يونان عارف إن ربنا طيب بس سيء فيها حبتين فقام يونان وراح نينوى ولقاها مدينة عظيمة مسيرة ثلاث أيام تتمشي في ثلاث أيام يمشي يوم واحد ويقعد ويقول هم يقولوا لبعض أنا قلت خلاص هم يبقوا يقولوا لبعض يعني مدينة عظيمة وربنا بقاله فترة بيقول لك نينوى نينوى نينوى مشغول عليها الثلاث ايام دي تخليك تلفها مثلا عشر مرات في 30 يوم تقوم تلف وتدور وتفتقد وتروح وتيجي وتدخل بيت بيت و... شغل يعني خدام يعني انبياء فاقل حاجه عشان تعمل شغل كويس تتلف في ثلاث ايام فرصه تعمل شغل ربنا تثبت له انك انت ايه خجلان وان انت تايب وان انت فعلا حاسس بالذنب تقول له يا رب انا هفضل الف فيها لغايه ما كل واحد فيها يعرف هو يوم واحد وكفايه مش في هواه خالص يعني يا يونان ما تبتش لا بصراحة ما تبتش أنا لسه مش عاجبني اللي ربنا بيعمله بس غصب عني بقى هو فيها حوت فلازم بالذوق أسمع الكلام طبعا لو واحد فينا كان اتنرفز بقى وقال لا لا ده ده ملوش حل ده ملوش حل مش بعد كل اللي عملته معاه يرجع تاني يعند ويقاوح ومش عاجبه ويكروت مفيش ربنا اعتبره خدم ربنا اعتبر يونان عمل المطلوب عمل المطلوب ازاي تسمعوها في العهد الجديد دي ربنا يسوع اللي هو صاحب القصة يقول أهل نينوى تابوا بمناداة يونان يا رب انت عارف واحنا عارفين مش يونان خالص يونان قال سطر في يوم وساب الدنيا تغرق ومحبب عليه إهلاكه انت عارف اللي فيها أبدا أهل نينوى تابوا بمناداة يونان مناداة يونان فين هو السطر اللي في الأربع إصحاحات بعد 40 يوم تتقلب المدينة على دماغكم يعني واحد شمتان في الناس ومتغاظ ومكشر وحالته حال ومستني هلاكه ده مناداة يونان هي دي الخدمة اللي انت مستنيها ربنا ينسى ده كله يقول أهل نينوى تابوا بمناداة يونان ايه الط- إيه الطيبة دي يا رب ده مين فينا طيب لهذه الدرجة ان يشوف كل الغلط الفظيع ده ويغمض عينه ويمسك بس في حته صغيره قوي ويكبرها قوي يقول اهو شفتوا خادم حلو ازاي خادم حلو كانش ينفع حتى عشوائيات دلوقتي انما تابوا بمنادات يونان طبعا ربنا عجيب في عمله في أهل نينوى آمن أهل نينوى بالله وابتدوا توبة فعلا جد وابتدوا يشجعوا بعض وصوموا وصلاة ونسكوا وزهدوا وبطلوا خطية وحاجة جميلة جدا وبعدين يلاقيهم يعملوا حاجات مش يتكلم يونان هما بقى مش فاهمين يرضوا ربنا ازاي مش فاهمين ناس على قدها قالوا ما حدش يدوق حاجة ولا البهايم طب ما هو ربنا ما قالش البهايم تصوم ما يفرقش معاه البهايم ولا الرضع الرضع يا يونان مش انت عارف المفروض ايه قول لهم قول لهم لا بالراحة شوية مش مهم سيبوا الرضع يرضع احسن يحصل لهم حاجة سيبوا البهايم تاكل انا يهمني البني ادمين خليهم خليهم خليهم يصوموا الرضع خليهم يموتوا الله يونان قاعد يتفرج يقول لك قاعد على باب البلد يتفرج قال ايه الرضع بيصوموا والبهايم بتصوم وطب ما تقول للناس دي مش صح كده نبههم ان ده كتير مش ده اللي طلبنا ربنا طلبه كويس قوي تبطلوا الخطيه وتلبسوا المسوح وتصرخوا لله ده كويس انما تصوموا البهايم والبقر والغنم ولا ترعى يعني قال ايه الغنمه لو مشيت في المرعى يموتوها يعني ما تسيبوها ترعى مالها البهايم انما هو ساكت طب ربنا الطيب المفروض يصعب عليه لان يونان هو المعلم هو اللي فاهم هو النبي ما بيعملش حاجه قاعد على باب البلد بيتفرج تلاقي بتوع نينوى دول لما فهموا بعد كده مسكوا في خناقه قالت له حرام عليك سبت العيال تموت مننا في الصيام مش تقول لنا انه ده ما يفرقش لكن هما ربنا طيب ساكت ساكت على يونان وطيب طبعا جدا مع أهل نينوى يعني أهل نينوى بقالهم مثلا 500 سنة قولوا ماشيين في فساد بيعملوا كل البدع بيعملين كل أنواع الخطايا والشذوذ والإباحية والقتل والسرقة وكل حاجة وبيعبدوا أوثان ووصل لهم رسائل روحية غير مباشرة لأن كل دول بني آدمين من أول آدم معروف عبادة الله الحي إنما أربعين يوم تشيل خمسمائة سنة مثلا أنا دخلت في حتة تاني طيبة ربنا من ناحية نينوى طيبته من ناحية نينوى هل أربعين يوم ممكن تمسح خمسمائة سنة بصوا لقانوننا احنا البشري واحد يسرق في لحظة أو في ساعة ياخد سجن مثلا عشر سنين يبقى عمل خطية في ساعة دفع ثمنها عشر سنين طب الناس دي عملت خطية خمسمائة سنة قال كفاية أربعين يوم بس صوم وصلاة ايه الطيبة دي يا رب بأي عرف بتتعامل مع الناس دول لو قعدوا خمسة آلاف سنة يتوبوا مش كتير عليهم شعب مليان فساد هي أربعين يوم تنقلهم لقديسين ونقعد نقول بقى هم دول اللي بيعلمونا التوبة وخلاص كده طب انت عارف ان هم هيرجعوا بعدها بكام سنه للخطيه ربنا طيب يلاقيهم يتوبوا ويصرخوا ويبطلوا خطيه وياخد على كده انا اتعجب من ربنا ان يبقى عارف ان المعترف اللي طالع من قدامنا نزل دمعتين وقال اخر مره ومش هعمل كده تاني وربنا عارف ان بعد اسبوع هيعمل كده تاني مش كده ربنا عارف يقوم ربنا ياخد على كلام المعترف ويطلع قرار غفران نهائي ويشيل كل الخطايا ويفرح بيه ويفرح الملائكة والسماء بيه طب ما انت عارف يا رب ان مش هيفوت اسبوع وهيعك تاني وهيلخبط تاني لا بس تاب خلاص تاب ايه الطيبة دي تاب يبقى انتهت الموضوع مش هرجع له معلش بس هو تايب هو دلوقتي واخدها جد هو حاسس انه خجلان هو طلب غفران هقول له ايه ايوه طلب غفران ما يرجعش للخطيه تاني انما ربنا عارف ان نينوى هيرجعوا اشرار تاني رجعوا بعدها بفتره طويله لكن ربنا فرحان بيهم وكأن التوبة كاملة وتوبة نهائية ايه الطيبة دي كلها انت تقدر تقبل اعتذار من واحد وانت عارف انه هيكرر العملة فيك تاني مين يقدر على دي انك تقبل اعتذار من واحد وتسامحه تماما وتصفى من ناحيته تماما وانت متأكد انه هيعمل تاني اكتر من كده مين مين طيب زي ربنا ربنا طيب جدا مع اهل نينوى أربعين يوم مسحوا حياتهم اللي كلها شر كلها فساد شالت كل الصفحات السوداء وفضلت صفحة واحدة بيضة يبتدوا بيها عهد جديد مع ربنا منتهى الطيبة بعدين كلمة ندم الله على الشر اللي بتتكرر في سفر يونان وعامله لنا أزمة في الكلام مع غير المؤمنين إنه أنتوا ربنا مصغرينه وعاملينه بيندم ده دي كلمة تدل على طيبة هو الندم هنا مش بيتاخد بشكله الحرفي لأن ربنا هل الله إنسانا فيندم العهد القديم يقول كده ما حدش يفتكر ان ربنا ده انسان بيرجع في كلامه ربنا كبير انما الندم ده اقرب صوره ليه لما اب يزعق في عياله شويه وبعدين يفضل بقيه اليوم متضايق جدا وندمان انه زعق والعيال مش تشتاق مش تستاهل زعيق تستاهل عصايه انما هو بس شخط شخطه كده قاعد يا عيني ندمان عليها بقيه اليوم كله تقولوا عليه اب ايه اب طيب ايه الطيبه دي انت ندمت على ايه وانت عملت حاجه انت افتكرت انك عاقبت ولا حاجه ايه الشر اللي كنت هتعمله فيهم ده هو ده الخير ما الدينونة دي يستاهلوها مئة مرة يا رب دول شعب كله بيعبد شياطين انما ربنا ندم لانه طيب يعني يوم ما نوى بس انه يقلب المدينة بسبب شرهم رجع فيها وندم ندم انه فكر كده طبعا دي لغة بشرية عشان نقرب الصورة لكن بالنسبة لحكمة الله الله عارف ودريان باللي هيحصل لكن بيورينا قلب ربنا الطيب انه حتى الدينونة دي هو عمال يأجل فيها ودي اللي تفهمنا ليه الدينونة مش راضية تيجي كل شوية نقول الله بقالها 2000 سنة المسيح قال هيجي هيجي هيجي ما بيجيش ليه فيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد كل ما يقول أجي يقول لا فلان لسه ما تابش استنى شوية كمان القديسين والشهداء اللي في السماء يقولوا له يا رب ها مش يلا بقى نعمل الحفلة اللي انت قايل لنا عليها ونيجي كلنا على السحاب وناخد اللي معانا في الأرض وندخل الملكوت بقى ونقعد معاك للأبد كل ما لهم حاضر يا ولادي حاضر امتى يا رب لسه شوية ليه لسه يا رب اخواتكم لسه ما تابوش طولوا بالكم كمان يا رب بقالنا ألفين سنة مطولين بالنا والخطايا بتزيد والاضطهاد بيزيد طولوا بالكم تاني طيب طيب مش عاوز تقفل على كده عاوز لسه ناس تاني تتوب لأنه طيب إصحاح أربعة بقى اللي يورينا قد إيه ربنا طيب يقول فغم ذلك يونان غما شديدا ايه اللي غمه طيبة ربنا هو يونان متغاظ ومغموم الحقيقة من ان ربنا طيب شوفوا بتوصل لايه عارفين لما زوجة تبقى متغاظة من جوزها انه طيب قوي فكأنها يعني عاوزة تقول له ما هم بيستغفلوك على الطيبة دي واتكلم على الزوجة والزوج يونان مغموم ومتغاظ ازاي تسامحهم تسامحهم ازاي انت نسيت اللي عملوه نسيت ان دول هيموتونا بكرة نسيت ان دول ذبحوا عيالهم للاوثان هي كفاية شوية الصوم والصلاة دول ازاي تسامحهم مش هم دول اللي سرقوا وقتلوا وعملوا تسامحهم كده ولا كأنهم عملوا حاجة ليه يعني ليه تعمل كده بقى متغاظ جدا من ربنا ليه عشان ربنا طيب عشان ربنا طيب وبيسامح فبقى متغاظ زي الابن الاكبر كده الابن الاكبر متغاظ جدا ومرضاش يدخل البيت ليه يا ابني ازاي ابويا يفرح حبيبي اب اب مصدق ابنه رجع له ومرضاش يدخل قام الاب الطيب طلع له يا ابني ادخل قال له لا انت اصلك وفصلك و... وظلمتني وسايبني اخدمك والتاني اللي خد فلوسك وضيعها فرحان بيه بس و... ايه الغلب ده كله ده انت متغاظ من ايه من ان ابوك طيب طب ما هو طيب عليك هو انت يعني امله ما هو كمان طيب عليك قال له يا ابني كان ينبغي ان نفرح الطبيعي نفرح اخوك كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد وبعدين صلى اخيرا سمعنا انه بيصلي أربعين يوم ما سمعناهوش بيصلي خلي بالكم يعني هو صلى غصب عن عينه في الحوت واول ما طلع من الحوت قفل الصلاه مفيش صلاه هم يصلوا ويصوموا وهو يتفرج ده ايه الشغلانه دي صدقوني اتقال كده يقول ان هو قعد على باب المدينه يتفرج عدد خمسة جلس تحتها حتى يرى ماذا يحدث في المدينة ده كان لسه عنده عشم ان ربنا يغضب عليهم تاني على فكرة كان يونان بيقول طب ما يمكن يغلطوا تاني فيغضب عليهم تاني انما اخيرا صلى طبعا ربنا يعني اتصور إن ربنا بس فرح بقى صلى من غير حوت كويس اتحسنا بقى يصلي بالذوق هتقول ايه في صلاتك يا يونان سامحني يا رب انا اسأت الظن طلعوا الناس يجي منهم انا اللي ما تصورتش ان الناس دي يجي منها انت طلعت فعلا يا رب حلو رحمتني ورحمتهم قال له اه منك يا رب هي اه يا رب دي معناها اه منك يعني انا متغاظ منك اه يا رب ب- بدليل بقية الكلام أليس هذا كلامي مش أنا قلت كده من الأول أنا عارف كده من الأول طلعت أنا بقى مش غلطان لما هربت كان معايا حق يا نهارك بقى لما هربت كان معاك حق اه اصلك طيب طيب فانا لما هربت كان معايا حق لان انا ما كنتش شايف الناس دي تستاهل ابدا الغفران انت لو كنت خيرتني كنت قلت لك دول ما يستاهلوش غير جهنم انت عارف كده كويس وده كان كلامي من الاول وانت غيظني بطيبتك دي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب شوفوا بيدافع عن خطيته دلوقتي رجع يقول له إيه فهمت بقى يا رب ليه أنا رحت ترشيش هي دي بقت فضيلة أنا رحت ترشيش لأني قلت ده ده طيب ربنا طيب وهيضحكوا عليه و40 يوم صوم وصلاة وبس ياخدوا الغفران على الجاهز ويرجعوا بعد كام سنة يعملوا اللي هم عاوزينه تاني فبادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة وندم على الشر السطر ده كله اسمه إيه بقى طيب يعني ملخص كلمة طيب إيه رؤوف ورحيم بطيء الغضب كثير الرحمة وندم على الشر أنا عارف إنك طيب فكان معايا حق لما هربت لانه ما ينفعش كده الناس دي لازم يتمسك لها عصايه شوف احنا نقول لربنا كده وهو يقول لا يا حبايبي بس طولوا بالكم يا رب الاشرار دول اديهم على دماغهم وريهم الحق وهو ربنا يقعد يحايل فينا يقول لنا يا اولاد دول بس تايهين الشيطان ضحك عليهم دول بيعملوا في كريستك ويسووا وربنا يقول طب بس هفرجكم هوريكم يجي منهم برضه يا رب دول جهنم قليلة عليهم وربنا يقول لك ليه يا حبيبي ما يبقوا معاك في السماء ويبقوا حلوين ده انت طيب قوي بعد ما جدفوا عليك واهانوا اسمك وقتلوا انبيائك وعملوا ده كله قلت طب وماله مش احسن ما يروحوا جهنم وبعدين بقى العند جاب اخره وقال له بص انا مش عارف اخلص من حياتي ازاي بسببك انا نزلت الميه عشان اموت وانت ما سبتنيش اموت خدني بقى والآن يا رب خد نفسي مني لأن موتي خير من حياتي شوفوا العند وصل لإيه وكل ده عشان ربنا طيب عشان ربنا طيب هو متغاظ جدا فقال له أنا مش هشتغل معاك تاني بالطيبة دي أنا مش هشتغل معاك تاني يقوم ربنا يسكت خالص ويراعي مشاعره وكأنه عامل عاملة يا عيني و... ويقول له طب sorry sorry مين اللي هيقول sorry يا رب فيقول له ايه بقى فقال الرب يكونش معاك حق يكونش معاك حق فاهمين هل اختصت بالصواب بيحايله فيقول له لا يكون معاك حق طبعا ده كلام كده ايه مع عيال يعني ينام زي الطفل العنيد فيقول له صحيح لا يكون معاك حق يكونوا هيطلعوا وحشين فيقول له طبعا هيطلعوا وحشين فيقول له ايه هل اختصت بالصواب هيرد عليه في مرة تانية يقول له نعم اختصت بالصواب طبعا معايا حق فكأن ربنا قال له اه الظاهر انت معاك حق انا طلعت غلطان مؤقتا يعني شوفوا الطيبة قد ايه بقى ربنا بيكلم انسان يقول له هو انت معاك حق في غيظك يقول له اه طبعا يقول له طب خلاص ما تزعلش حقك عليا ايه الطيبه دي ايه الادب ده ما تقول له يا رب في وشه انت غلطان من راسك لرجليك انت قلبك حجر انت تشاء ان يهلك الناس انا لا اشاء ان يهلك احد انت خاطي زيك زيهم طب على الاقل هم خطيتهم عن جهل انت نبي قول له حاجه خليه فوق شويه ابدا ولا كلمة عتاب ولا كلمة توبيخ ولا ألمين كده لا مفيش حاجات زي كده وبعدين طلع بقى بره البلد من الغيظ وعمل مظلة وطبعا ايه مظلة صناعي كده شوية خشب وشوية شجر وحطها فوق دماغه عشان تضلل عليه حتى يرى ماذا يحدث في المدينة أنا مش بفهم الآية دي يعني إيه احتمال بس مش عاوز اكون يوناني يزعل مني احتمال يكون قال هقعد لغايه ما اثبت لربنا ان انا معايا حق والناس دول بتوع حركات ومسافه ال 40 يوم ما هتخلص هيرجعوا يخيبوا تاني وانا اهو وانت اهو حتى يرى ماذا يحدث في المدينة ما هي ال 40 يوم خلصت قال له هفرجك بقى بعد ال 40 دول بعد ال- التهديد ما اترفع انا هو وانت اهو وهتشوف ان الناس دول اشرار فقعد على باب الماء ما تروح يا بنان خلصنا المأمورية لا مش مروح أنا هثبت له إن هو غلطان في أحكامه أنا هثبت له إنه طيبته دي مضيعة الدنيا هو غلطان فأنا هقعد على باب البلد وهوري له إن كلها حركات يا قلبك يا أخي يقوم ربنا مش يتغاظ ده ربنا اللي المفروض يتغاظ لأنه فحص القلوب لأنه صاحب قرار الغفران لأنه في إيده كل حاجة يقول له طب ما هي الضليلة دي مش هتنفع بدلها تقعد نعمل لك ضليلة كويسة إيه ده؟ إيه الروقان ده يا رب؟ ده هو قاعد الشماتة في قلبه ده هو قاعد عشان يثبت إنك غلط طب وماله نجيب له كوباية ليمون برضه عشان القعدة لما تطول ما يبقاش متضايق ايه يا رب ده ايه الطيبة دي فأعد الرب الإله يقطينا فارتفعت فوقينا لتكون ظلا على رأسه يعني هو عامل ظلا لرأسه مش نافعة طبعا مخرمة والشمس خابطة في دماغه وهو مش راضي يقعد وسطيهم هو بيكرههم فقعد في الض- في الشمس بره فقال له لا لا وانت هتعرف تعمل لنفسك مظلة انا اعمل لك حبيبي مظلة مظلة طبيعي بقى ايه خضرة وجميلة عشان تروق اعصابك طب ده هو قاعد عشان يقول لك بعد شوية شفت عاوز يقول لك كده أنا صح وأنت غلط يقول له ماله بس خلينا قاعدين لكي يخلصوا من غمه حاجة عجب ربنا ده فعلا طيب تخلصوا من غمه ليه ما هو مغموم بدون حق ما هو قلبه ال- القاسي هو اللي خلاه مغموم هو لو بيفرح بالخطاة التائبين كان فرح لو بيفرح ان هو خدمك كان فرح لكن ده قلبه حجر عاوز الناس ت... طبعا انا بتجاسر على يونان يونان النبي هقول في حتة في الاخر في حتت جميلة قوي لكن عاوز احطها كده بالشكل ده عشان يبان قد ايه ربنا طيب انت هتخلص واحد من غمه وغمه ده بسبب قلبه الوحش يصعب عليك بيصعب عليك يا رب واحد مغموم بدون حق واحد متغاظ بسبب خطية ما عرفش يعملها بتبقى انت صعبان عليك الى هذه الدرجة من الطيبة يعني ولادك غاليين عليك عاوز اخلصه من غم عاوز افكه ما بستحملش اشوف يونان مكشر طب ده عنيد ده متعب ده صعب لا ما استحملش انه يكون مكشر لازم يفرد وشه لازم يضحك ففرح يونان نجح ربنا انه ايه يلهي بقى عن نينوى وينسيني نينوى وفرح باليقطينة واضح ان هو زي الاطفال نسي نفسه بقى وفرح بقى باللبلابة اللي طلعت دي فرحا عظيما فربنا نجح انه يطلعه من غمه بس لسه المشكلة الاكبر الشماتة والقلب الضيق اللي جواه فربنا من طيبته مش عاوز يسيبه في كراهيته ما هو لسه فاضل تحدي احنا كانت ممكن يقفل السفر على كده كتر خير ربنا نينوى تابوا والبحارة عرفوا ربنا ويونان طلع من بطن الحوت ما تسابش جوه كويس قوي كده لا فاضل مهمة مهمة جدا انه يونان ما ينفعش تخلص كده لو خلصت كده يبقى الابن الاكبر اللي احنا مش عارفين مصيره يبقى القلب لسه اسود وزعلان من توبة الناس لا مش هينفع فربنا من طيبته بيأدب من طيبة ربنا يرخي ويشد يشد ويرخي فبتاع بعت له الدودة الصغيرة دي نزلت اليقطين قعدت تاكل فيها طول الليل وهو مش دريان عشان يقول له الخطية بتاكل في قلب الناس والناس مش دريان فوقعت اللبلاب الشمس خبطت الظهر مفيش يقطينة الريح شديدة خمسين بقى سخنة تراب فاكتئب جدا واتغم تاني وقال له يوه الشغلانة دي خدني بقى ايه اللي خدني خدني كل شوية هو ربنا ده بيلعب يا رب خدني على ايه على شوية شمس على شوية ريح شديدة على يقطينة وقعت انت كنت دفعت فيها ايه يعني وبعدين ربنا يقول له ايه هل اختصت بالصواب من اجل اليقطينة تاني ربنا يتقرب كده باتضاع شديد وبطيبة وبأدب يونان انت زعلان ليه زعلان قوي على اليقطينة قال له ايوه زعلان قوي وزعلان وعاوز اموت كمان ايه ده هو بيقول له كده هل اختصت بالصواب من اجل اليقطينة فقال اختصت بالصواب حتى الموت عصبي فربنا قال له طب بص تعالى نحكي الحكاية من الأول أنت زعلت عليها دي بنت يوم عمرها يوم وبنت ليلة وما تعبتش فيها تطلع تقع إيه يعني أنا بقالي سنين ما بشتغل مع الناس دول والناس دول 120 ألف نسمة 12 ألف ربوة ربوة يعني 10000 شوف واحد واحد فيهم أغلى من اليقطينة مليون مرة وبعدين انت دول بقالي سنين مستني اليوم ده عشان افرح بيه والبهايم الكتيرة دي مش حرام عليك تهلك بعد ما صاموا حتى فربنا طيب جدا طيب حتى على البهايم بعد ما صاموا مش معقول تنزل نار تاكلهم كلمة أفلا أشفق أنا تحس إنها مفتاح السفر كله كله شفقة الشفقة دي طيبة طيب قوي مشفق على كل نفس حتى في شرها يعني احنا بنصعب على ربنا لما بنعمل الغلط مش بيزعل مننا ولا بيقرف مننا احنا بنصعب عليه لانه طيب فلما يلاقي الواحد عصبي بيبص له بحب كده ويبقى صعبان عليه يا حبيبي ما تستاهلش عاوز يقول له كده لما الواحد يسرق مش ربنا بيقول له ازاي تعمل كده بيبقى من طيبته عاوز يقول له طب انا ادي لك كل اللي انت نفسك فيه بس ما تمدش ايدك كده صعبان عليه كلها شفقة كل احتمال ربنا لخطايانا نوع من الشفقة أفلا أشفق أنا على البلد دي كلها فسفر يونان مع انه صغير انما ربنا فيه طيب طيبة عجيبة جدا طبعا ربنا هو هو مش في السفر ده بس في كل الاسفار هو هو امس واليوم الى الابد إنما لما نعرف ربنا صح حياتنا ممكن تتغير صفاتنا كمان ممكن تتغير نبقى طيبين زيه نبقى بالنا طويل زيه نبقى ودعاء زيه الحياة كلها تبقى جميلة وسهلة قوي لما الواحد بس يقرب من ربنا الطيب ده نيجي بقى في آخر نقطة إيه اللي خلى يونان نبي وإيه اللي خلانا نكتب يكتبوا السفر ده في الكتاب ده يعني طب ده الحقيقة يعني يونان هنا مش طالع في فضائل زي أي نبي تاني قد تكون أجمل فضيلة في حياة يونان أنه يدرك جيدا أن الله طيب ممكن تبقى دي أجمل فضيلة عنه ممكن يكون بسببها بيتدلع على ربنا ممكن يكون بسبب إدراكه أن ربنا طيب عنده رجاء غريب وعجيب يدخل جوه في حوت يقول لازم هطلع يا ابني مش هتطلع ما حدش طلع قبل كده ده ك- ده ناس تدخل ما تطلع ده كلام ده تطلع ازاي هيكل ايه اللي بتفكر فيه ابدا انا عارف انا عارف انه طيب انا متاكد انه طيب انا لما اتدلعت عليه كنت عارف انه مش هيرميني انا عاندت معاه وعارف ان باله طويل انا غلست وقاوحت وكبرت ولخبطت في الكلام وفي الاخر برجع له واقول له اصل انا عارفك انت اصلك طيب فانا مش بقول لك انا مستغل طيبتك انا بس عارف انك طيب اجمل فضائل هذا الرجل الكلمة اللي قالها علمت أنك رؤوف ورحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر أنا عارف دي كويس أوي إحنا الحتة دي بتروح من عينينا لو دي ما راحتش من عينينا طول الوقت هنبقى أسعد ناس في الدنيا ولو غلطنا زي الراجل العظيم ده مش هنهلك هيفضل ورانا بهذا الرجاء ويرجعنا مش بقول هنغلط بمزاجنا مش عاوز أقولها كده انما حتى لو اتدلعنا مش هنيأس حتى لو اتدلعنا في وقت مش هيجيلنا يأس لاني هرجع واقول يا رب ما انت طيب انا عارف انك طيب انت انت عارف ان انا وحش انا انسان بغلط زي الكلام الجميل اللي هنقوله في الصيام اللي جاي لحن جميل قوي يقول ايه لانه ليس عبد ايه بلا خطيه ولا سيد بلا غفران قال يعني بنتحجج بنتحجج نقول له يا رب سامحني اصل يا رب ما فيش عبد ما بيغلطش يعني احنا وش خطيه مش حاجه غريبه علينا يعني وكمان ما فيش سيد ما يقولش مغفوره لك خطاياك ولا سيد بلا غفران نفضل طول الصيام نزن في دي انا اعلم انك صالح رؤوف ورحيم في لحن كده في الصيام الكبير تسمعوه في قداسات الصوم انا اعلم او انا اعرف انك صالح رؤوف ورحيم فاذكرني برحمتك كأن الصيام بيكشف لنا قد إيه ربنا صالح رؤوف ورحيم فاذكرني برحمتك فبقى الصيام ممتع جدا ليه؟ أنت داخل وأنت عارف إنك زي نينوى وزي يونان وزي البحارة وزي أي حد وحش كله وحش كله وحش وفي حد كويس هي فرقة بتوع نينوى طلعوا أحسن من يونان فاللي في الشارع يمكن أحسن بالخدام هي مش فارقة في الآخر هو اللي فارق إن ربنا صالح رؤوف ورحيم هو ده الفارق هي دي القضية إنما كلنا في الموازين إلى فوق أنت يعني بتتمنظر بشوية صلاة ولا شوية صوم ما كلنا في الهم سوا كلنا من ناحية الخطايا ساقطين بالتلاتة ساقطين ساقطين إنما ربنا هو اللي صالح كام واحد أدرك أن الرب صالح كم واحد بيهتف من قلبه في الصيام اشكروا الرب لأنه إيه صالح وإلى الأبد رحمته أو يونان يعرف يقولها يونان كان بيقولها من قلبه لما يقول إلى الأبد رحمته فهمها كويس قوي وحاسبها تمام ويعمل قد ما يعمل ويتدلع قد ما يتدلع وفي الآخر يقول له ما أنت طيب ربنا يشد عليه زي ما يشد يقول له وأعود أنظر هيكلك هتعمل فيا ايه انا عارف انك ما تقدرش تموتني عشان مش انا عشان انا كويس عشان انت طيب وانا عارف كلمتين الناشفين اللي قلتهم لنينوى دول هترجع فيهم انت هترجع فيهم لانك نادم على الشر لانك طيب ربنا يمتعنا بهذه الصفة الجميلة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد